باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا في المره اللي فاتت اتكلمنا عن الايه اللي بتقول عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى واتكلمنا عن سبب او اكثر لترك المحبة الاولى وبالذات اخذنا غالبية الوقت عن التساهل مع الخطية وعدم الاحتراس عايزين برضو نقول ما هي باقي الاسباب اللي بتخلي الانسان يترك محبته الاولى ولا يستمر كما كان لعل من الأسباب الهامة في هذا الموضوع ترك الاتضاع اتضاع النفس الإنسان وهو داخل للحياة مع ربنا بيكون متضع ومنسحق وشاعر بأنه لا يستحق شيئا أمامه صورة العشار الذي قرع صدره وهو واقف من بعيد لا يجرؤ أن ينظر إلى السماء وقال ارحمني يا رب فإني خاطئ ساعات لما الواحد يمشي مع ربنا والنعمة تحفظه شوية وتمنع عنه السقوط شويه ينسى انه خاطئ ينسى انه خاطئ ساعات بنتحول من صورة العشار الى صورة الفريسي وكل ما ربنا يشتغل معانا شوية كل ما ربنا يشتغل معانا شوية وكل ما النعمة تفتقدنا شوية وكل ما الخطايا القديمة تبعد عننا شوية وكل ما ناخد شوية قوة من الروح القدس نقول له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة وتبتدي النفس تكبر من جوه لما النفس تكبر من جوه تتخلى عنها النعمه ولما تتخلى عنها النعمة تسقط حتى في خطايا المبتدئين يبقى لازم الإنسان يحتفظ بانسحاق قلبه باستمرار إذا كبرت في عيني نفسك أو كبرت في أعين الناس أو ظننت أنك اجتزت مراحل التوبة فاحترس لما يأتي عليك وأنت في خطورة الإنسان اللي عايز يمشي كويس هو الشخص اللي باستمرار يقول أنا ضعيف باستمرار يقول أنا مسكين باستمرار يقول أنا خاطئ باستمرار قلبه منسحق باستمرار دمعته على خده باستمرار واقف امام الرب يطلب المغفره عشيه وباكر ووقت الظهر لا ينسى ضعفاته اطلاقا الانسان اللي بينسى ضعفاته معرض انه يسقط والإنسان اللي يفتكر إنه أقوى من الخطية معرض إنه يسقط لأن الكتاب بيقول عن الخطية إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء فليه بيجي على الإنسان وقت يسقط بينما كان تاب من زمان ربما لأنه ترك انسحاقه وترك تواضعه وأصبح يتكلم على الخطية كما لو كانت الخطية دي يعني ملهاش وجود ملهاش قيمة ملهاش سيطرة ما آه، خلاص دي بتضيع الإنسان كتير لهذا سمح الله بسقوط بعض الكبار الذين جربوا حياة الشركة مع الروح القدس يعني داود النبي حل عليه روح الرب داود النبي حل عليه روح الرب ومسح بالدهن المقدس وصار مختار الله وجه وقت من الأوقات سقط ليه سقط داود وهو نبي من أنبياء الله وليه سقط داود وهو رجل الصلاة ورجل ال- القيثار والمزمار والعشرة الأوتار لماذا سقط داود مسيح الرب عارفين ليه لأن الأمور تدرجت معاه بعد ما كان غلبان ومسحوق من شاول وشاول بيذله ويهدده بالموت بين لحظة وأخرى وبعد ما كان عايش في حياة الخوف بقى راجل كبير وملك وله جند وله حراس ونسي المذلة القديمة ونسي الانسحاق القديم وبعد ما كان يخرج مع الناس في الجيش ويحارب ويقول الرب دفعك اليوم إلى يدي أصبح يقعد في بيته ويبعت الجيش يروح هناك ويطلع فوق السطوح ويتفرج راحت منه ال... نواحي الاتضاع القديمة عشان كده لما جات له الخطية لم يكن محصنا كما كان من قبل بالاتضاع والشعور بالضعف خليك باستمرار شاعر بضعفك تكون معك قوة الله لكن إذا كنت شاعر بقوتك قوة ربنا ما تكونش معاك يقول لك خلي قوتك تنفعك فمن ضمن الأسباب الصعبة اللي بتخلي الناس يسقطوا بعدهم عن حياة الاتضاع بعدهم عن المسكنة الروحية بعدهم عن حياة الدموع بعدهم عن حياة التوبة في ناس في ناس ساعات يحطوا درجات للحياة الروحية يقول لك أنا خلصت من حياة التوبة بخش في النقاوة وفي القداسة وفي الكمال بخش في درجات الصلاة العليا بأرتفع من الصلاة الع- العادية إلى الثيورية وإلى الدهش وإلى حدود ما فوق الصلاة وإلى آخره لا يا حبيبي حياة التوبة تفضل معاك طول عمرك طول عمرك الذي يظن أنه أكبر من الخطية هو ساقط في خطية الغرور الذي يظن أنه أكبر من الخطية هو ساقط في خطية الغرور وهو معجب بذاته وسقوطه سهل والشيطان يقدر عليه لأنه شاعر بأنه قوي لهذا علينا أن نتدرب باستمرار على حياة الانسحاق ساعات الإنسان لما ربنا بيعمل معاه قلبه بيكبر من جوه زمان كنت انسان خاطئ ما احبش ما اقدرش اخش جوه الكنيسه واول ما اخش الكنيسه نفسي تنسحق و... وأشعر بأننا مش مستحق أقعد وسط هؤلاء القديسين دلوقتي الناس القديسين خدوني علشان أخدم معاهم وبقالي فصل من مدارس الأحد وبقى ناس من القديسين بيطلبوا الصلاة ويقولوا صلي من أجلنا وبعدين الناس القديسين يحبوا يستمعوا الكلام ويستفيدوا منه وبعدين نعمة ربنا بتعمل على شفتيك وبتعمل في قلبك وبتعمل في كلماتك وفي ناس بيخلصوا على ايديك وبقيت لك مسؤوليات وبقيت لك خدمة نسيت أيام زمان والانسحاق بتاع زمان راح كنت تروح الكنيسة وتقول له أنا يا رب استحق أخش بيتك أنا ما استحقش أبدا دلوقتي أنت الراجل الكبير الخادم الممتاز اللي بتخش الكنيسة والناس يبصوا لك يمين وشمال و- واللي يقول لك أهلا واللي يقول لك سهلا واللي يقول لك صلي من أجلي واللي يقول لك يا فلان السؤال الفلاني واللي يقول لك تسمح تشرح لي كذا والحكاية هاصف ووسط الهيصة دي ضاع الانسحاق القديم وكبر القلب من جوه والنفس انتفخت من الداخل أحست أو لم تحس أحست أو لم تحس كنت زمان تخش الكنيسة وتستخبى ورا عمود وتقول للناس بيقولوا إيه إيه ده ال- الش- الراجل ال- الخاطي ده اللي يقعد وسطينا دلوقتي أنت بتخش الكنيسة وتقول أحسن يشوفوني وأنا بصلي أحسن يشوفوا تضرعاتي أحسن يشوفوا صلواتي أحسن أقع في البر الذاتي الله بقيت بتاع بر ذاتي دلوقتي والناس هي زمان كنت بت بتجاهد في حياتك لكي تخلص نفسك دلوقتي بتجاهد عشان تبقى قدوة ومثال وعشان تبقى درس للآخرين وعلشان يرى الناس أعمالك الصالحة ويمجدوا أباك الذي في السماوات وابتدت الأهداف بتاعتك تتغير ابتدت الاهداف بتاعتك تتغير وجايز دخلت في الخدمة وتعلمت ازاي تشخط في الخدمة وازاي تزعق في الخدمة وبس يا ولد وتعالى يا فلان وروح يا فلان ونفسك راحت ان كنت تريد ان كنت تريد ان تحتفظ بروحياتك احتفظ بانسحاق نفسك طوبى للمساكين بالروح دي اهم حاجة ابتدى بها المسيح الكلام طوبى للمساكين بالروح طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون طوبى للإنسان الذي لم ينسى ضعفه ولم ينسى نقصه ولم ينسى احتراسه ولم ينسى سقطاته الأديمة الذي خطيته أمامه في كل حين على رأي ماري إسحاق يقول إن لقيت نفسك بدأت تنسحق بدأت تنتفخ ذكر مريم بزناها وذكر إسرائيل بانهزامه ابتدي فكر سليمان الحكيم كان حكيما اكثر حكمه من جميع الذين على وجه الارض وسقط وشمشون حل عليه روح الرب وكان قاضيا من قضاه الشعب وسقط وابراهيم اب الاباء رجل المذبح ورجل الخيمه ورجل الغربه والايمان خاف وكذب وقال عن ساره اخته وضعف ايمانه ما تفتكرش انك انت كبرت ما تفتكرش انك انت ارتفعت من درجه الى اخرى قول انا ما ازال في الموازين الى فوق وحاول انك انت تنسحب لما بيكبر الانسان يبتدي يدين الاخرين بعد ما كان بيدين نفسه ويحكم على نفسه ابتدى يتفرغ يدين في غيره ويحكم على غيره وبعدين وسط ما هو بيدين في غيره ويحكم على غيره ربنا يقول له تعالى لما اوريك انك انت مش احسن من غيرك مش احسن من غيرك ان كنت مشيت شوية كويس ان كنت مشيت شوية كويس ربما لان النعمة كانت سنداك ربما ان الله ابعد عنك بعض حروب الشياطين ربما ان الشيطان سابك شويه وبيحضر لك سكة تانية ربما دي فترة من فترات العناية الإلهية وليست طبيعتك هي التي تغيرت فخلي بالك من باستمرار واشعر باستمرار بضعفك ما تشعر بضعفك تعينك نعمة ربنا وتعينك قوة ربنا كنت زمان وانت ضعيف تقعد تصلي من اجلك من اجل نفسك بكل انسحاق وكل قوة دلوقتي لما كبرت وبقيت خادم وبقيت بتاع ربنا وبقيت بتاع الكنيسة صلواتك بقت من اجل الناس ما بقتش من اجل نفسك يا رب الخدمة يا رب الفصول يا رب العيال يا رب الكنيسة يا رب مش عارف ايه طب وانت يا حبيبي نسيت روحك ولا ايه ايه جرالك ايه زي ايوب الصديق بيقول الكتاب انه قدم محرقات على عدد اولاده وبناته وقال ربما يكون أبنائي قد أخطأوا إلى الرب فأقدم عنهم محرقات طيب ونفسك ما تقدمش عنها محرقة ولا إيه مش جايز انت راخر تكون أخطيت زي ولادك كان أيوب قد نسى نفسه يا مناس بينسوا نفسهم في الخدمه يا مناس بينسوا نفسهم وسط الاهتمام بالآخرين يا مناس بيفتكروا أن الخطية دي ما يرتكبها الناس وليس ما نرتكبها نحن بالنسبة لنفسه بار في عيني نفسه دي بتضيع بتضيع كتير وبتخلي الإنسان يبعد عن حرارته الأولى دايما بداية الطريق بتاع التوبة فيه انسحاق التوبة فيه دموع التوبة فيه حرارة التوبة فيه صلة التوبة بالله فيه طلب المعونة في فترة التوبة فيه الحاجات دي كلها كل ما بتبعد عن فترة التوبة بتنسى الحاجات دي وتبقى التوبة دي حاجات تدعو إليها الناس دون أن تدعو إليها نفسك وهكذا تترك محبتك الأولى ساعات النعمة تبعد عن الإنسان بسبب افتخاره أو بسبب حديثه عن نفسه عمل الله معاك ان اردت انه يزيد ويكبر اخفيه وخبيه زي واحد وجد لؤلؤة ثمينة أخدته وأخفاها كل ما تقعد تقول أنا كنت وبقيت وأنا كنت وبقيت وتتكلم عن نفسك النعمة تبعد عنك لأنك دلوقتي بتتحدث عن فضائلك بتتحدث عن الأعمال الكويسة اللي أنت ماشي فيها. وساعات الواحد اللي يتكلم عن الحاجات دي لما ضميره يتعبه يجي كلمة في السكة يروح ملزقها في ربنا. يقول آه ربنا عمل معايا وعمل معايا. ويمكن هو مش قصده إن ربنا عمل معاه، هو قصده إنه بقى كويس. حظه اللي بقى كويس كل حاجة ممكن ان احنا نغلفها بغلاف كل حاجة ممكن تتغلف بغلاف اديكم مثل افتكر مرة وانا في بداية حياتي في الدير قلت لا مش ضروري الواحد يقعد في الدير وسط الاخبار والافكار والحاجات دي يقعد في قلايته ويحبس نفسه في القلاية ونبعد عن كل اخبار الدير وكلامه وبعدين وانا جوه القلايه وحابس على نفسي الاقي واحد يخبط على الباب نرجوك يا ابونا تصلي من من اجل الموضوع الفلاني عشان فيه مشكله كذا ومشكله كذا ومشكله كذا وجات الاخبار وجات الاخبار او واحد يقول عايز اقول بس كلمه اعتراف ولا حاجه ايه الحكايه جرى وجرى وجرى وجرى وجات الاخبار انت فكركم الشيطان يعني طرقه مكشوفه خالص ده الشيطان ده حريص ويفهم ويدبر الامور تدبيرا بكل ذكاء بكل ذكاء قيل عن الحية انها كانت احيا الحيوانات البرية اكثرهم ذكاء اوعى تفتكر الخطية هجيلك صريحة كده مكشوفة دي الخطية تجيلك ما يعني متوضبة مغلفة بكذا غلاف وغلاف نقي وطيب ولطيف و... ومش باين فيها حاجة أبدا إذا حبيت إنك أنت تمشي في طريق ربنا اشعر إنك أنت لسه بتبتدي النهاردة ساعات ناس يقولوا إيه يقولوا أنا أول ما ابتديت الحياة مع ربنا من قيمة عشر سنين مش عارف عملت وسويت ودلوقتي لا يا حبيبي انت ابتديت النهارده اوعى تفتكر انك بديت من عشر سنين انت لسه بتبدي لسه بتبدي ده في قديسين زي القديس ارسنوس كان ساعات يقف يصلي ويقول للان لم اعمل شيئا هبني يا رب ان ابدا اديني يا رب ان انا ابتدي اديني يا رب ابتدي القديس شيشوي العظيم ساعة الوفاة لقوه بيصلي وبيقول بيجاهد قالوا له بتجاهد تعمل ايه؟ قال لهم انا بطلب وقت علشان اتوب تتوب هو انت لسه ما تبتش يا ابونا الشخص الروحي العميق يفتكر انه لسه ما بداش الطريق ولسه رايح يبدي جايز واحد يقول لا ده انا ما بقولش كده ده انا بتكلم على عمل الله فيا وعمل النعمه فيا وعمل الروح القدس فيا يا حبيبي ما تتكلمش خالص اتكلم عن خطاياك ان كان عندك كلمه اتكلم عن خطاياك وعن ضعفاتك برضه ممكن الشيطان يلعب بالواحد يقول له لا ده مش افتخار ده حديث عن روح الله اللي بيعمل اتكلم عن عمل روح الله في الناس بلاش تتكلم عن عمل روح الله فيك انت لان دي بتضيع الانسان لما بيبدا حياته الروحيه بيبدا بالله واحيانا ينحرف ويبدا ان يهتم بالذات وعندما يهتم بذاته يشعر انه بعيد عن النعمه لان ما بقاش ربنا هو الهدف الذات بقت هي الهدف دور على روحك وشوف غالبية تفكيرك في ذاتك ولا في ربنا بتفكر في نفسك ولا بتفكر في الله ايه اللي بيشغلك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ساعات الانسان بتكون صورة الحياة الروحية ليست واضحة امامه يعني في الاول كان اهتمامه انه يقعد مع ربنا انه بيحب ربنا انه ينشغل بربنا انه يصادق ربنا انه يمشي معاه انه يسكن فيه وهو فيه دلوقتي بقى مهمته انه يريح ضميره يعني ايه يريح ضميره يعني عشان ضميره ما يتعبوش ويقول له انت عملت وسويت هي مسألة ضمير ولا مسألة حب انت خايف من التفكير ولا تشتاق لمحبة الله بدأت الأمور تتغير كتير بدأت الأمور تتغير كتير صدقوني كثير من الناس في بداية حياتهم الروحية يكونون مدققين جدا في أصغر الأمور وكل ما يكبروا يسمحوا لنفسهم بحاجات كتير بقى الواحد يعرف آيات كتير ويفسر كتير وقصص بالقديسين كتير وكل حاجة يقدر ي- يشوف لها تبريرة ويسامح لنفسه عشان كده يمكن العيال الصغيرين يكونوا مدققين أكتر من الكبار لأن العيال الصغيرين ما عندهمش مجالات للتبرير وللتفتير و... وللتغطية وللفحص و... وللفتاوى الكثيرة اللي بيفتي بيها الناس وكذلك المبتدئين في الحياة الروحية مدققين أكثر لما بيكبر الواحد بيسمح لنفسه كتير بيسمح لنفسه زمان كان الواحد في بدايته يهتم بخطايا اللسان دي مش ممكن كلمة تخرج من فمه دلوقتي من أجل الخدمة يخطئ كثيرا من أجل الخد- الخدمة يزعق وينتهر من أجل الخدمة يدين ويحكم من أجل الخدمة ي- يضحي بوقت صلاته وعبادته وهو مشغول بالخدمة وكله بتاع ربنا من أجل الخدمة كذا وكذا وكذا وبسبب الخدمة دي دخلت حاجات كتير ما بقتش ما كانتش موجودة زمان زمان كان ربنا بس دلوقتي ربنا والناس والخدمة والذات وحاجات تانية ما بقاش ربنا هو الكل في الكل بدأت المحبة الأولى تبرد عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى ساعات ناس يقولوا إيه يقولوا أنا أول ما ابتديت الحياة مع ربنا من قيمة عشر سنين مش عارف عملت وسويت ودلوقتي لا يا حبيبي أنت ابتديت النهارده اوعى تفتكر انك بديت من عشر سنين انت لسه بتبدي لسه بتبدي ده في قديسين زي القديس اركانوس كان ساعات يقف يصلي ويقول للان لم اعمل شيئا هبني يا رب ان ابدا اديني يا رب ان انا ابتدي اديني يا رب ابتدي القديس شيشوي العظيم ساعة الوفاة لقوه بيصلي وبيقول بيجاهد قالوا له بتجاهد تعمل ايه؟ قال لهم انا بطلب وقت علشان اتوب تتوب هو انت لسه ما تبتش يا ابونا؟ الشخص الروحي العميق يفتكر انه لسه ما بداش الطريق ولسه رايح يبدي جايز واحد يقول لا ده انا ما بقولش كده ده انا بتكلم على عمل الله فيا وعمل النعمه فيا وعمل الروح القدس فيا يا حبيبي ما تتكلمش خالص اتكلم عن خطاياك ان كان عندك كلمه اتكلم عن خطاياك وعن ضعفاتك برضه ممكن الشيطان يلعب بالواحد يقول له لا ده مش ابتخار ده حديث عن روح الله اللي بيعمل يلعب بالواحد يقول له لا ده مش افتخار ده حديث عن روح الله اللي بيعمل اتكلم عن عمل روح الله في الناس بلاش تتكلم عن عمل روح الله فيك انت لان دي بتضيع الانسان لما بيبدا حياته الروحيه بيبدا بالله واحيانا ينحرف ويبدا ان يهتم بالذات وعندما يهتم بذاته يشعر انه بعيد عن النعمه لان ما بقاش ربنا هو الهدف الذات بقت هي الهدف دور على روحك وشوف غالبية تفكيرك في ذاتك ولا في ربنا بتفكر في نفسك ولا بتفكر في الله ايه اللي بيشغلك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ساعات الانسان بتكون صورة الحياة الروحية ليست واضحة امامه يعني في الاول كان اهتمامه انه يقعد مع ربنا انه بيزداد نموا لكن اللي يمشي في السكة ويلاقي نفسه بيرجع لورا ده تبقى حياته تعبت آدم ترك محبته الأولى اللي كانت في الجنة وداوود ترك محبته الأولى اللي كانت عنده وهو صغير وسليمان ترك محبته الأولى لما ربنا ظهر له في الهيكل وهكذا كثير من الناس بدل ما يتقدموا إلى قدام بيرجعوا لورا الانسان اللي عايز يمشي في طريق ربنا يحاول باستمرار انه يتذكر كيف كان اولا لا يعيش في الحفظ الذي هو فيه انما يعيش في الذكريات الاولى الجميله مبدا علاقته بربنا مبدا علاقته بربنا كيف كانت تلك الايام ايام كلها بركه وايام كلها صلاه وايام كلها تامل وايام فيها القعده اللطيفه مع ربنا قبل ما يخش في دوامه كبيره جايز انت تكون موجود في العالم وبعدين تمشي مع ربنا وتقول اخش الكنيسه فالشيطان يقول لك واخش الكنيسه معاك وبدل دوامه العالم اديك دوامه الكنيسه تقول اخش في الخدمة يقول لك اخش في الخدمة معاك وبعد ما كنت في دوامة العالم اديك دوامة الخدمة وبعدين من ضمن الاشياء التي تجعلك تترك محبتك الاولى المشغولية الضخمة التي لا تجد الله فيها الشيطان يحب يشغلك وبس كنت في العالم بيشغلك في العالم كنت في الكنيسة بيشغلك في الكنيسة كنت في الخدمة بيشغلك في الخدمة المهم يشغلك عشان لا يبقى لديك وقت تجلس فيه مع الله وترجع إلى محبتك الأولى زي الابن الكبير لما كان مشغول في الخدمه ولم يكن له وقت يجلس مع أبيه وهو يخدمه سنين هذا عددها وزي مرثا ما المسيح موجود معاها في البيت وهي ما عندهاش وقت تقعد مع المسيح مشغولين مش فاضيين يا ريت نرجع تاني ونهتم بالقعدة مع الله أقول لنفسي لابد في وقت أجلسه مع ربنا مهما قامت الدنيا وقعدت مهما كانت الواجبات حتى الواجبات الروحية حتى الواجبات الكنسية حتى واجبات الخدمة لابد في وقت أقضيه مع ربنا فكركم اللي بيبعد الإنسان عن ربنا بس أصدقاء الشر وأصدقاء الكنيسة برضه لما نلاقي ساعتين ثلاثة أربعة رايحين في الكنيسة كلام وحديث كلام عن الكنيسة وحواديت عن الكنيسة وقصص عن الكنيسة ومع ربنا مفيش وعشرة اتناشر مدرسة من مدرسات الأحد أهو بيتمشوا ويحكوا في الكنيسة وفي الخدمة وفي المدرسين وفي المدرسات وفي اللي رايح وفي اللي جاي وجوه الكنيسة لكن مش مع ربنا والوقت كان بيضيع في العالم دلوقتي الوقت بيضيع برضه جوه الكنيسة وكنا بنتأخر زمان لحد الساعة عشرة بالليل علشان بنروح سينما بنروح سهرة بنروح كذا وكذا وكذا دلوقتي نتأخر لعشرة بالليل في حكايات في كلام لا ود ولا جه و... وبعيد عن ربنا وبرضه التأخير هو التأخير والبعد عن ربنا هو البعد عن ربنا امتى تفضل ربنا امتى تقول له يا رب انا هفضلك واقعد معاك ولا يبعدني عنك لا صديق ولا خادم ولا حتى الناس بتوع كنيسه الصداقات الكثيره والكلام الكتير والحكايات الكتيره بتجيب فتور للنفس عشان كده آبائنا القديسين كانوا بيقعدوا في خلوة ويقعدوا لوحديهم ويدوروا على أي مكان يختلوا فيه مع ربنا وما كانوش بيلاقوا وقت يقعدوا فيه مع القديسين القديس أرسنيوس جاله القديس مكان القديس أرسانيوس قالوا القديس مكاريوس الإسكندراني أهو قديس برضه وقال له لماذا تهرب منا يا أبتاه قال له علشان مش قادر أقعد مع الله والناس في نفس الوقت فكانوا مشغولين بربنا حتى الجلوس مع القديسين مش فاضيين ليه حتى الجلوس مع القديسين مش فاضيين ليه الواحد عايز يدي وقته كله لله كان القديس مكاريوس الكبير يقول لأولاده لما تخرج الكنيسة فروا يا أخوة فروا يقولوا له الفر فين يا أبتاه يحط ايده على فمه ويقول من هذا فره كتير من الناس بتبرد محبتهم بسبب الكلام الكلام والحكايات والقعاد مع الناس والانشغال عن ربنا بأي حاجة يكفي أي منظر تلاقي ده دور راسه لورا وده جاب راسه قدام وده قاعد يبص والكنيسة راحت وربنا راح قاعدين نتفرج على المنظر مفيش التركيز الكبير اللي الواحد يركز فيه في ربنا بقت علاقات اخرى دخلت في حياة الانسان غير العلاقة الاولى بتاعة ربنا اهتمامات كتيرة دخلت في حياته غير الاهتمام الاصيل اللي بتاع ربنا اللي عايز يمشي مع ربنا يعطيه كل الاهتمام ما يخليش ربنا في اخر اللستة يخليه في المقدمة وقبل كل شيء واهم من كل شيء لكن دلوقتي انت بتقول لو فضل عندي وقت ابقى اديه لربنا لماذا هذا الإفلاس كنا بندي تدريب لأنفسنا زمان وإحنا خدام إن أول ما تخرج الكنيسة كل واحد يأخذ الشيء اللي حصل عليه من الكنيسة ويهرب بيه يا ما كانت الحاجات اللي بياخدها الانسان من الكنيسه تروح في الوقفه اللي جنب الكنيسه في الركنه اللي تحت السلم في ال- في الشلل والحكايات ربنا لما كلم موسى كلمه لوحده على الجبل ولما كلم ابراهيم خده بعيد قال له اترك اهلك وعشيرتك وتعالى في حته كده نتكلم سوا ولما صارع معاه يعقوب كان لوحده ما كانتش معاه ليه او رحيل محبتك لربنا تقاس بالآتي هديكوا مقياس وان قدرتوا تنفذوه يبقى كويس كل ما تلاقي اشتياقك للجلوس مع الله اكثر من اشتياقك للجلوس مع الناس تبقى كويس انت ماشي في السكه كل ما تلاقي عايز تسيب ربنا وتقعد تحكي مع الناس يبقى لسه الحكايه تركت محبتك الاولى كل ما تصلي ومش عايز تسيب الصلاه ابدا وكل ما يجي لك شعور بانك تخدمها تقول لا زودت شوية يبقى ماشي في السكة لما تصلي وعايز تفكر امتى تخلص وفاضل كم مزمور وفاضل كم صفحة في الاجبية والميعاد فاضل قد ايه يبقى لسه ما عندكش مع المحبة الاولى بتاع زمان لسه العلاقة مع ربنا ما تعمقتش اوعى تخلي علاقتك مع ربنا علاقة رسميات ولا علاقة روتين ولا علاقة واجبات روحية ولا علاقة ناموس كما كان في القديم بيمشوا في الناموس الناموس يعني الأوامر والنواهي والوصايا وال... والحاجات دي عندي عليك انك تركت محبتك الاولى زي ما بولس قال لبطرس قال له ان كنت وانت يهودي تسلك كالامم فلماذا تطلب من الامم ان يتهودوا ان كنت وانت في حياه النعمه بتسلك حسب الناموس فيبقى ايه اللي خدته من النعمه وبعدين الاقي الحب بتاع ربنا راح واصبحت ال- الاسئله اللي تجينا آه، جبنه الدمكس دي فطاري ولا صيامي النباتين صيامي ولا فطار طب ما احنا عايشين في الناموس او ما ده اسمه الناموس لسه ما زلنا نعيش في دوامه الحلال والحرام وليس في عمق الحب الالهي دي الحرام والحلال دي بتاعت الشجرة اللي كان منها آدم تتفتح عليك وتعرف الخير والشر يعني تعرف الحلال والحرام لكن آدم في الأول ما كانش في الحلال والحرام كان في الحب الحب أنا لما أحب ربنا ما أقعدش أحاسب وأقول دي تتحسب من العشور ولا ما تتحسبش والفلوس اللي اديها لقرايبي والفلوس اللي اديها للخدمه والفلوس اللي اديها لل- للمشروعات والفلوس اللي اشتري بيها الكتب وكذا كذا كذا كذا كذا لا لما احاسب ربنا ما اقولش الساعه 12 بالليل ولا واحدة الصبح ولا فاتت دقيقه ولا دقيقتين ده احنا لسه عايشين في الناموس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى خرجت من النعمه الى الناموس وخرجت من الحب الى الشكليات والرسميات والحرفيات والى الروتين الروحي وبعد ما صلاتك كانت حب بقت واجب روحي يقول لك بأدي واجباتي الروحية واجبات ايه يا حبيبي؟ ما بتوع واجبات احنا بتوع حب مش بتوع واجبات واجبات ازاي انت بتصلي لان ده واجب عليك ولا بتصلي لانك مشتاق الى الله المحبة الاولى بتترك في الدخول الى الروتين والدخول الى الشكليات الروحية